السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله والله إني أحبكم في الله وأسأل الله جل وعلا أن يفرج همومكم أجمعين اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وفرج هموم الناس أجمعين برحمتك يا رب العالمين ما زلنا مع هنا الجنة وبنتكلم عن الأسباب التي تعين المسلم على الصبر على الابتلاءات سواء كان البلاء في بدن أو في مرض أو في موت حبيب أو في تضييق رزق أو في أي شيء من من الآفات أو من الابتلاءات التي تسلط على العبد في الدنيا فإيه الأسباب اللي تعين على الصبر قلنا المرة اللي فاتت حوالي أربع أسباب قلنا السبب الأول الذي يعين الإنسان على الصبر ويخليه يصبر ويحتسب ويرضى بقضاء الله فإن لم يستطع أن يصل إلى مرحلة الرضا فعلى الأقل أن يكون صابرا لأن احنا قلنا قبل كده أن الرضا مستحب وأن الصبر واجب الحاجة الأولانية اللي تشجع الإنسان وتحفزه على أنه يصبر على أي بلاء أيا كان هذا البلاء بقى أنتوا عارفين كل واحد بيختلف بلاءه عن التاني واحد بلاءه في ضيق الرزق واحد بلاءه في زوجة واحدة بلاءها في زوج واحد بلاءه في موت حبيب واحد بلاءه في مرض يعني ربنا يرفع عنه عنكم البلاء يا رب العالمين وارزقنا وإياكم راحة البال وسلامة الدين قبل أي شيء يا رب العالمين أول حاجة تعينك على الصبر الفوز بمحبة الله إن ربنا قال والله يحب الصابرين كون إن ربنا سبحانه وتعالى يحبك فخلاص بقى يعني الدنيا كلها ما تسواش أي حاجة بجوار إن أنت تفوز بمحبة الخالق فاطر السماوات والأرض ربنا يرزقنا وإياكم حب ربنا سبحانه وتعالى ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك الله الله على رقة الكلمات اللي طالعة من أرق وأجمل وأتقى وأخشع قلب لله هو قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبقى بيقول له اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك يا ربي ارزقني حبك وحب اللي بيحبك وحب كل عمل كل عمل يقربني إلى حبك يا سلام الحاجة الثانية الفوز بمعية الله وكما قيل من وجد الله فماذا فقد ومن فقد الله فماذا وجد يعني الإنسان لما يفوز بمعية ربنا وربنا اللي قال كده سبحانه وتعالى إن الله مع الصابرين معهم بعلمه وإحاطته وحفظه وكلاءته ويعني أشياء كثيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى ونصرته للصابرين والإكرام وإكرامهم و يعني أشياء عظيمة جدا الإنسان بيفوز بها لما يصبر على قضاء ربنا سبحانه وتعالى الحاجة الثالثة التأسي بأهل المصائب اللي هو بالبلدي كده كلمة لست وحدك الإنسان يبتلى بمصيبة معينة يشوف غيره مبتلى ويشوف ده ويشوف ده ولما يعظم البلاء وينتشر ويكثر بين الناس الناس بيتأسى بعضها ببعض مش بيفرح بعضها في بعض لا يتأسى بعضهم ببعض كما قالت الخنساء حينما قالت لما مات أخوه كان رجل كافر كانت تقول يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره, وأذكره بكل غروب شمسي ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي بتقول إن أنا حزين على أخويا وبعدين يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل, بكل غروب شمسي ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم يعني في ناس كتيرة غيري فقدوا إخوانهم لولا أن في ناس كتيرة فقدت إخوانهم لقتلت نفسي ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي قلنا الحاجة الرابعة اللي بتعين الإنسان على الصبر انظر إلى ما أبقاه الله عز وجل عليك من النعم ما تنظرش لنصف القلوب الفارغ شوف مثلا واحد عنده مثلا مئة ألف جنيه فقد منهم خمسين ألف جنيه ما يبصش بقى للخمسين اللي فقدوا لما ينظر على الخمسين أو ينظر إلى الخمسين اللي ربنا أبقاهم أبقاه عليه ينظر مثلا واحد مثلا يكون عنده خمس أولاد مات له ولد فما ينظرش إن مات له ولد لما ينظر إن ربنا أبقى ليه أربعة تانيين كما قال عروة بن الزبير اللهم لك الحمد إن كنت قد أعطيت إن كنت قد منعت فكم أعطيت وإن كنت قد ابتليت فكم عافيت وراح مقدم النعمة قبل النقمة قال أعطيتني أربعة أطراف وأخذت طرفا واحدا وأعطيتني أربعة أبناء وأخذت ابنا واحدا يبقى إذا بيتذكر النعمة قبل النقمة وبينظر لنصف الكوب المملوء قبل أن ينظر إلى نصف الكوب الفارغ خامس حاجة وده اللي احنا هنبدأ بيه النهاردة اللي هو أن تحمد الله عز وجل على أن المصيبة لم تكن في الدين شوف أي حاجة في الدنيا دي كلها أي حاجة في الكون ده كله تهون ما دام المصيبة بتاعتك ما هياش في الدين كان آه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دائما بهذا الدعاء والحديث رواه الترمذي بإسناد حسن كان يقول ولا تجعل مصيبتنا في ديننا الله شوف دعاء حبيبك صلى الله عليه وسلم وحبيب الدنيا كلها بيقول ولا تجعل مصيبتنا في ديننا أمر الدنيا بسيط جدا الدنيا إن لم تفوتها فهي ستفوتك إما الإنسان يعيش في حياته غني مثلا فيفتقر بعد ذلك فيفقد كل ما يملك وإما أن هو يموت ويترك الغنى ويترك الثروة ويترك كل حاجة إذا مات الإنسان يتبع الميت ثلاثة ماله وأهله وعمله فيرجع اثنان يرجع ماله ويبقى إذن كل ده ه- يعني هتفوته ولذلك قال جل وعلا وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون لهم في غفلة وإيه اللي خلى الإيمان مباشرة في نفس الآية إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا إذن كل ما تملكه أنت لا, لا تملكه أنت على الحقيقة الله عز وجل رزقني بالقلم ده خد بالك هل أنا مالك للقلم ده على الحقيقة لا أنا مستخلف في هذا القلم أنا مستخلف في هذه الثياب أنا آه، آه، مستخلف في البيت اللي أنا قاعد فيه أنا مستخلف في العربية اللي أنا راكبها فكل رزق ربنا أعطهوني أنا مستخلف فيه أنا لا أملك على الحقيقة وإنما الذي يملكه على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى عشان كده بيقول لك في النهاية كل الدنيا دي ستتركوها يعني آه، آه، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها نرث كنوز الأرض ومتاع الأرض وكل ما في الأرض واللي عليها كمان الناس اللي عايشين عليها إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا آه يعني خلاص بقى كل وأن إلى ربك المنتهى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه والفاء للتعقيب والسرعة عايز يقول لك أنت وأنت بتكدح وعمال بتتعب وتروح وتكسب وتعمل تجارة وبزنس وشركات و- وفي النهاية والله العظيم اللقاء قريب جدا ربنا قال عنه إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا إنهم يرونه إيه بعيدا ونراه إيه قريبا ده قريب جدا جدا فوق ما تصور لأن ربنا يقول لهم يوم القيامة قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين انتوا يعني ايه اللي خلاكم مشغولين عن طاعتي ايه اللي خلاكم بعدتوا عن طاعتي وعن عبادتي كم لبثتم في الارض عدد اتمتعتوا قد ايه قال كم لبثتم في الارض عدد سنين قالوا لبثنا اه قد ايه اه اه افتكرنا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين يا رب احنا قعدنا يوم لا مش يوم والله حتى ما كملش يوم او بعض واو هنا بمعنى بل يعني لبل بعض يوم الله زي ايه زي كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل لا ده المقصود هنا كن في الدنيا كانك غريب بل عابر سبيل ليه لان الغريب قد يخرج من بلده ويأنس الى بلد اخرى ويعيش فيها انما عابر السبيل لا يمكث في البلد الا بضع ساعات ثم يمشي ويذهب الى بلده اخرى ولا يستقر بعد ذلك الا في وطنه والوطن الاول هو الجنه لا يستريح المؤمن الا حينما يعود الى الجنه ان الوطن الذي اخرج منه ابونا ادم عليه السلام هو الجنه وقلوب المؤمنين بتحترق عشان ترجع مره تانية للجنه والنبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يكثر من ذكر الجنه ويقول لك هي سلعه غاليه قوي الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله الجنه فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي باسناد الحسن كان يقول ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا الله يا رب ما تخليش الدنيا كلها همنا تعرف في ناس همها كله حياتها كلها دنيا وحسابات وفلوس وبزنس والله العظيم ياما كنا في حياتنا على مدى حياتنا اللي عشناها وربنا يا رب يخت- يحسن ختامنا خير يا رب ان على مدى حياتنا ياما شفنا ناس رجال اعمال وناس اثرياء وناس وناس وان كان الواحد ما بيحتكش لكن كنت بشوفها صور قدامي موجوده حواليا في المجتمع هذا الانسان قبل ان يكون رجل اعمال وقبل ان يكون هو كان انسان بسيط جدا كان مصلي وبيعبد ربنا ويروح المسجد ويصلي الصلوات الخمسه مجرد ان انشغل بالتجاره وليس معنى ذلك ان كل الناس كده لا طبعا في ناس رجال اعمال وناس افاضل ومحترمين وفي ناس اثرياء وعندهم يعني آه، آه، اجتهاد في طاعة ربنا شيء جميل جدا يعني لكن أنا بتكلم عن بعض الناس اللي أنا شفتهم في حياتي مجرد ما ربنا يعطيه أول حاجة يعملها ينسى فضل الله سبحانه وتعالى ويبتدي بقى ينشغل عن الصلاة وعن العبادة وأحيانا يصل بيه الأمر أن يترك الصلاة لأنه وصل لمرحلة عنده إحساس داخلي أن أنا مش محتاج لربنا عياذا بالله شوف الإنسان وربنا وصف الإنسان بكده إن الإنسان ليطغى إيه السبب يا ربي قال لك إيه أن رآه استغنى ويقول لك أنا خلاص مش محتاج كنت زمان وأنا فقير وأنا بدعو وبعمل وبطلب وأقول له يا رب وسع علينا يا رب وكرمنا وارزقنا وما بعد ما غرق في الثروات والأموال وأصبح الأرقام عنده يعني ضخمة لدرجة أنه يخيل إليه أن هذه الأرقام لا يمكن أن تفنى لا في عهده ولا عهد أولاده ولا أحفاده فيحصل له شيء من الطغيان يحصل له شيء من الطغيان انه حاسس ان انا خلاص مش محتاج ان انا ادعو احيانا في انسان لا يدعو الا اذا نزل به البلاء مع ان النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا كما عند الترمذي باسناد حسن قال من سره ان يستجيب الله له عند الكرب والشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء يعني انا قاعد في رخاء قاعد في بيتك ولا قاعد في فيلتك ولا في قصرك وعندك عربيتك وعندك شركاتك وعندك وعندك قال لك كتر من الدعاء في الوقت ده بالذات طب ليه اكتر من الدعاء ما انا الحمد لله مبسوط مش محتاج حاجه يعني يعني مش محتاج حاجه اطلبها لا محتاج تطلب ان ربنا يثبتك على الدين ان ربنا يزيدك من فضله في في امر الاجتهاد في طاعه ربنا عشان تبقى في, في درجات اعلى في الجنه ان ربنا يوفقك انك تستعمل المال ده فيما يرضي الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يخليك تقتحم العقبه الصعبه جدا اللي ربنا قال عنها فلا اقتحم العقبه وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة الإنفاق الإنفاق ده عقبة والإنسان عامة الإنسان مش كل الإنسان يعني يعني يعني لفظ عمومي في كثير من الناس وهو فقير ممكن ينفق ولو بالبسيط ولو باليسير ولما يغتني بيخاف على الفلوس لذلك حتى المثل عندنا في مصر يقول لك ما يقول لك ما تهونش غير على الفقير ده حقيقة على فكرة ده الكلام ده مش مش خطأ يعني ان فعلا تجد الفقير اكرم من الغني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق درهم مئة ألف درهم كيف ذلك يا رسول الله درهم يسبق مئة ألف درهم قال أيوة رجل ما كانش عنده غير درهمين فأنفق درهما وأبقى درهما فيعتبر تصدق بقد إيه بنص ثروته ورجل كان عنده عرض كثير من المال عنده مش أرانب ولا كتاكيت ولا لا ده كان عنده فيال وديناصورات يعني واخد بالك مليارات فأنفق منها مائة ألف فالمائة ألف دي مبلغ كبير جدا لكنه لا يساوي شيئا في ثروته وده مش معناه بقى أن الأغنياء بيقولوا طب خلاص يعني ما دام الدرهم بتاع الفقير يعني أحسن من مائة ألف بتاعتي يبقى بلاها المائة ألف بمر لا ده مش المقصود ربنا يكرمكم إن شاء الله كل خير بتعملوه أنتم مأجورين عليه وكل حاجة تفرج بها كرب إنسان مؤمن فقير أو مبتلى أو عنده أي حاجة بفضل الله كل ده في ميزان حسناتك ولذلك يعني سبحان الملك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة هذا الغني ربنا أعطاه من المال ما يفرج به كربات آلاف البشر ممكن واحد غني يروح مثلا منطقة بتاعت عشوائيات مثلا ممكن يطلع بفضل الله والله ألف أسرة ألف أسرة كده يجيب لهم شقق إيجار جديد ب 500 جنيه ولا ب 300 جنيه في أماكن برضه فقيرة زيهم يعني يعني فقيرة قريبة منهم يعني يعني مش هياخدوا من العشوائيات وهيعيشوا مثلا في شارع مكرم عبيد يأجر له شقة ب 5 6000 جنيه هيبقى الأمر صعب جدا وبعدين لو قدر يساعد النهارده مش هيساعد بكرة بدما هينقله في مكان قريب من من سكنه لأن برضه هو مصالحه في المكان ده ويروح يطلع 1000 أسرة يا سيدي بلاش 1000 أسرة 100 أسرة ويدفع ايجار 300 400 جنيه كل شهر يعني قد ايه يعني 300 اسره دولت في الشهر ب يعني يعني هيدفع مثلا 300 الف جنيه سبحانك يا رب وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين فلوسه هتنقص كلا والله وانا اقسم بالله عز وجل والله ما ينقص من فلوسه ولا مليم يا شيخ محمود ليه بتقسم راجل هيدفع 300 الف جنيه تقول لي مش هينقص اقول لك مش هينقص ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بالله سبحانه وتعالى وشوف بقى النبي الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى مش محتاج انه يقسم تتخيل لما يقسم بيقول كما عند احمد والترمذي في سند صحيح ثلاث اقسم عليهن اول حاجه في الثلاثه ما نقص مال عبد من صدقه الله معاه 2 مليار ولا كام وانفق 300 الف على اسر زي كده وقال لهم يعني ايه آه، يعني ان شاء الله انتوا اجتهدوا كده واشتغلوا و و، وانا ممكن ادفع لكم فيما بعد مثلا ايه يعني ادفع لكم شهرين مقدم وفيما بعد ادفع لكم مثلا نص الايجار لحد ما ربنا ييسر لكم وتشتغلوا و وانتوا تدفعوا بقى الايجار بعد كده يبقى انقذ اسره 100 اسره ال 100 اسره دول اتفرج كربتهم وال 100 اسره ده فيهم كام فرد؟ على الاقل بتوع العشوائيات دول ما شاء الله يعني عندهم انتاج من البني ادمين كتير ما شاء الله تلاقي الاسره 11 و5 يا سيدي قول خمسه خمسه في 100 اسره يعني آه، 500 آه، 500 اسره 500 فرد انت فرجت كرب 500 واحد خد بالك فيوم القيامه ربنا يفرج عنك 500 كربه من كرب يوم القيامه ومستحيل تكون كرب يوم القيامه توصل 500 شوف قد ايه فيفرج عنك بالكرب اللي انت محتاج بال- بالقدر اللي محتاج تتفرج عنه عنك يوم القيامه والباقي يرفع بيه درجاتك في الجنه ولذلك حتى وان كان الفقير يخش الجنه كما صح ذلك في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح فقراء المهاجرين يدخلون الجنه قبل اغنيائهم ب 500 ب 500 عام ونصف يوم وفي روايه الترمذي باسناد حسن آه، آه، يدخل فقراء المسلمين الجنه قبل اغنيائهم بنصف يوم اي ب 500 عام واخد بالك فلما يخش المسلم قبل ال- ال- ال- ممكن المسلم الفقير لما يخش الجنة قبل الأغنياء ب 500 سنة واخد بالك فده مش معناها سبق الفقير للغني مش معناها مش معناها رفعة الفقير في الجنة قبل الغني لا يقول الإمام ابن القيم في حاد الأرواح وليس معنى السبق زيادة الأفضلية فقد يكون الغني آه، يتصدق ويفعل خيرات كثيرة لكنه يتأخر للحساب واخد بالك والإكرام متعوض الفقير اللي اتحرم في الدنيا ثم يدخل الغني بعد ذلك فيجد نفسه في درجات في الجنة أعلى من الفقير بكثير جدا وما بين الدرجتين في الجنة مسيرة 100 سنة يبقى إذن ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وقد حكي عن شريح أنه قال إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عز وجل عليها أربع مرات وأشكره أربع مرات لما بتصاب بمصيبة قال آه طبعا شوف بقى الفهم بقى الناس اللي, اللي فهمها عالي قوي وعندها ايمان بالقضاء والقدر عجيب الشكل و- وعندها كده نظره كده شايفين الاخره يا جماعه شايفين الجنه مشكلتنا ان احنا باصين تحت رجلينا ف ف ففي مشاكل كبيره حصل لنا الواحد بمجرد ما يفقد اي حاجه او يحصل له بلاء ولو لمده اسبوع ما بيتحملش وممكن عياذا بالله يعني اعوذ بالله ربنا عافينا وعافيك يا رب بادروا بالاعمال الصالحه فتن كقطع الليل المظلم يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويمسي ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا كل ده ليه؟ قال لك يبيع دينه بعرض من الدنيا قليلا شوف بقى ال- ال- شوف المشكله جايه منين؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا قليلا فكان آه، آه، شريح يقول يقول انا بحمد ربنا اربع مرات لما اصاب بمصيبه ليه؟ قال لهم اول حاجه بحمد المولى عز وجل انها لم تكن اعظم من ذلك آه، ابني مات كان ممكن ولادي كلهم يموتوا فأقول الحمد لله رب اللي انت ابقيت لي دولت آه، فقد آه، آه، ألف جنيه فيقول الحمد لله كان ممكن افقد ال 20000 اللي انا شايلهم آه، مش عارف حصل له ايه يقول الحمد لله ان ما كانش اكتر من كده كان ممكن يكون اكتر من كده آه، حتى الم- مثلا عندنا يقول لك بلا اخف من بلا او قضى اخف من قضى واحد ماشي بالعربيه فخبط الفوانيس بتاعت العربيه اتكسرت نازل زعلان فواحد بيقول له معلش قضى اخف من قضى حد عارف يمكن ربنا فدى عيالك يمكن العربيه كان ممكن تتعجن ووشها يجي في في مش عارف في ايه كده وتلاقي له العربيه كلها م- يعني م- م- معجونه خد بالك فيبتدي هو يهدى اه فعلا ده كان ممكن تكون اكتر من كده ده الحمد لله انا جت على قد كده دايما احنا بنقول لبعض كده يبقى بحمد ربنا إن المصيبه مش اعظم من كده الحاجه الثانيه واحمد الله اذ رزقني الصبر عليه اللهم انا ما كان ممكن ابتلى واقول ليه يا رب ليه وليه الظلم ليه هو ما فيش حد غيري هو حرام طب اشمعنى الناس كلها في عارف ايه وانا اللي اه فربنا بقى لما يرزقك الصبر عليها دي نعمه كبيره قوي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الحاكم وابن حبان باسناد حسن ان الله لا يكتب للعبد الدرجه والمنزله في الجنه فلا يبلغها العبد بعمله فلا يزال الله يبتليه خد بالك من الحته اللي جايه ويرزقه الصبر عليها حتى يبلغه اياه ما كان ممكن ربنا ما يرزقوش الصبر مصيبه ورا مصيبه يتضجر ييأس يقنط عياذا بالله يكفر مصائب كثره المصائب لما تتهم على الانسان ممكن يوصل لمرحلة من مراحل حياته انه ربنا يعافينا ويعافيك يا رب من المرحلة دي ييأس من رحمة ربنا فلما ربنا بقى سبحانه وتعالى يبتلي ويرزقه الصبر شوف الرزق اما الصبر ايه ده, ده النبي بيقول والصبر ضياء وفي الحديث الثاني قال لك ايه قال لك وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر الله مش لما تيجي بقى تتكلم واحد النهارده على الرزق يقول لك يا رب يوسع علينا يا رب يوسع علينا الفلوس يعني قال لك لا ده النبي بيقول لك لا الفلوس مش اوسع رزق ده اوسع رزق في الكون ده كله وما اعطي احد عطاء ده كلام النبي خيرا واوسع من الصبر اخر حاجه يبقى اذا رزقني الصبر عليها ثم الحاجه الثالثه واذ وفقني للاسترجاع لما ارجوه فيه من الثواب وفقني ان لما تقع المصيبه والحمد لله انا لله وانا اليه راجعون انا لله وانا اليه راجعون هي دي الاسترجاع ان انا بسترجع لان ربنا قال الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك الثمره بتاعتهم ربهم ورحمه رغم ان الصبر طب صلواتهم من ربهم ورحمه يبقى في رحمه خاصه لاهل الصبر اللي هي ايه اللي هي ممكن تكون والله اعلم انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب وممكن تكون رحمه اخفاها الله عز وجل للعباد يوم القيامه يبقى اذ وفقني الاسترجاع اخر حاجه اذ يم اذ لم يجعل المصيبه في ديني يبقى اذا اربع حاجات بحمد ربنا لما اصاب بمصيبه انها ما كانتش اكبر من كده ان وفقني الصبر عليا ان وفقني للاسترجاع انها لم تكن في ديني تعالوا نكمل مع بعض الأشياء التي تعين المسلم على الصبر على البلاء ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد تعالى نكمل مع بعض العناصر والأشياء التي تعين المسلم على الصبر على البلاء ربنا يا رب يفرج عنا وعنكم ما نحن فيه من البلاء يا رب العالمين ويحفظ بلاد المسلمين من كل سوء اللهم امين يا رب العالمين. رقم ستة ان تعلم ان الدنيا دار ابتلاء وامتحان. الدنيا ما هيش دار اكرام ولا نعيم ولا سعاده. مشكله الناس او مشكله كثير من الناس يا جماعه ان هو بيعول على الدنيا وان هو بينتظر من الدنيا انها تكون افضل من كده. إيه إيه الانسان لما يعرف حقيقه الدنيا هيعرف يعيش الدنيا صح. ولما يعرف حقيقة الآخرة هيعرف يعيش برضه الدنيا صح لما تعرف حجم الدنيا بالنسبة للآخرة صدقني هتعرف تعيش دنيتك وتتمتع في آخرتك ولما تعطي الدنيا أكبر من حجمها هتفقد الدنيا وهتفقد الآخرة عارف حضرتك لو جبت ال ال القلم اللي في إيدي ده لو لو تخيلنا ان ان الدنيا كلها هي القلم ده فالقلم ده ممكن احطه كده قدامي فبقى شايف القلم شايف الكاميرا شايف الحيطه اللي بعدها شايف البلكونه وشايف البيوت اللي حواليا وشايف الارض وشايف السماء شايف ان القلم ده ما يسواش حاجه للي وراه صح كده انما نفس القلم بنفس الحجم لو انا حطيته كده مش هبقى شايف غير القلم صح كده يبقى في الوقت ده هيبقى حياتي كلها وشغلي كله من اجل القلم ده اللي هو من اجل الدنيا وهي اصلا في النهايه قال عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى قال لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة عارف حضرتك البعوضة اللي أصغر من الذبابة اللي قد كده اللي ما بتشوفهاش غير لما بتقرب قوي من وشك وتقوم خابطة فيك وماشية البعوضة ديت الجناح بتاع البعوضة اللي أنت ما أنت شايفها ديت بالعافية شفت الجناح بتاعها قد إيه لو حبيت تمسكه ما تعرفش أهي الدنيا ما تساويش الجناح ده فتخيل الجزء جناح البعوضة ده اللي هي أصلا الدنيا ما تساويش جناح ده الجناح ده بيتكالب عليه ويتصارع عليه ستة مليار ونص كل واحد عايز ينهش حتة من جناح بعوضة مش أمر مضحك طب تخيلوا كده المنظر معايا كده تخيل حضرتك مش هقول جناح لا بعوضة يلا خلينا كده إيه يعني عشان ما حدش يقول احنا حارمينه من حاجة بعوضة كاملة يلا واخد بالك تخيل بعوضة كاملة وستة مليار ونص بينهشوا فيها كل واحد عايز حتة من البعوضة واخد بالك ولما واحد ياخد حته من البوضه يمشي بقى بيتفاخر على الناس كده انا معايا حته من البوضه واخد بالك معايا شركات ومعايا فيلل وقصور ومصانع وفلوس معايا حته من البوضه يجي يكتشف في يوم القيامه ان ربنا بيقول له وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور عارف حضرتك كنت مسافر من مثلا من القاهره لاسكندريه فرايح تقضي ليله وراجع او راح تقضي اربع ساعات كده وراجع فواخد معاك ايه في العربيه شنطه فيها غيار فقط غيار لو حصل مثلا اللبس ده اتدلق عليه حاجة مش عارف حصل ايه آه، اتكعبلت فلازم يكون في مثلا آه، آه، قميص وبنطلون او لو كنت تلبس توب زي حالاتي كده هتاخد توب احتياطي واخد بالك حتى لو مش مكوي او مكوي ومطبقه يعني المهم ايه بتعمل حساب غيار واحد وقرشين في جيبك للظروف للمصاريف للطريق للبنزين للاكل للشرب واخد بالك وخلاص يعني في ايه تاني اذا مزميه ميه ولا ش- ولا ازازه ميه وسندوتشين ثلاثه والدنيا م- جميله يعني اهو بيقول لك شفت الشنطه دي اسمها متاع اسمها متاع المسافر فشوف الشنطه دي بالنسبه لي ما تملكه انت ولا تسوى حاجه انت ممكن يكون عندك ثلاث اربع عمارات على كام عربيه على شركه على فلوس في البنك على على عندك حاجات كتيره لكن انت خدت من كل الحاجات الكتيره ديت لسفرك ده الشنطه دي اللي هي لما تجمع فلوس على بعضها ما تك- ما تزيدش عن 300 جنيه فانت ما خدتش الشنطه دي بيقول لك شايف الشنطه دي دي متاع بس حقيقي متاع مسافر بس حقيقي لما تعوز تطلع لبس تغير هتلاقي لما تعوز تجيب سندوتش تاكل هتاكل بالشنطه لما تعوز تطلع ازازه ميه موجوده ازازه عصير ما فيش مشكله حته شوكولاتيه موجوده ما فيش اي مانع خالص لكن الدنيا بقى متاع قد الشنطه دي وفي النهايه تيجي تفتحها تلاقيها فاضيه بيقول لك وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور يحزنك اكتر لما تسمع المعنى ده ان الانسان يبقى عارف ان الدنيا متاع غرور وتيجي تكلم واحد مثلا من اللي الدنيا واكله قلبهم تقول له والله يا اخي الدنيا ما تسواش يقول لك والله العظيم فعلا والله صدقت يا شيخ والله دنيا دي وما اعرفش الناس بتعمل كده ليه والله العظيم ما تسوى حاجه اقسم بالله هو الواحد يروح قبره غير بالكفن بتاعه من الشيخ خد بالك تبص لحاله عنده استعداد اقول لك ايه ياكل اخوه خد بالك مجرد ما ابوه يموت بيحرم اخواته من البنات من الميراث ويبهدلهم وياكل فلوسهم وياكل فلوس اخواته وينصب على امه لا اله الا الله يقول لك والله الدنيا ما تسوى حاجه فيعني تقعد تقول كده ايه زي ما بنقول في مصر كده اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك مش هستعجب اتجنن واخد بالك آه، ف ف- يعني في انفصام ما بين فهم القضيه نفسها وما بين حياتي انا فاهم ان الدين ده اغلى حاجه بس ممكن اكون انا مش عايش الدين فاهم ان الدنيا دي مش تستحقش ان احنا نتصارع عليها ورغم ذلك انا بتكالب عليها وعندي استعداد ان انا اطير رقاب عشان اوصل اللي انا عايزه فاهم ان الدنيا دي ما تسواش حاجة ومع ذلك أنا بقطع أرحامي وبعق أمي وببهدل زوجتي وبعمل في ولادي و- و- وبعادي جاري و... ليه؟ ليه في النهاية؟ وفي النهاية الكل مروح والله العظيم مروح ده يا سلام ده يا ريت الواحد يروح والله العظيم مش يقسم الدنيا ولا لكن حب للقاء ربنا والله العظيم والله العظيم اقسم بالله الواحد كل يوم بيزداد شوق والله بيزداد شوقا للقاء ربنا لان فعلا آه، آه، آه، تحس ان آه، الدنيا يعني حتى العوام بيقول لك ايه يقول لك الدنيا ما بقاش فيها حاجه حد الواحد يتلذذ بيها دنيا ايه ده الواحد بيصبح في هم وغم واخبار تدمل قلبه ويسمع ويسمع ويمز- وينام على نفس الاخبار والصبح في اخبار جديده و... ده كل يوم يعني ربنا عافينا وعافيك يا رب ايه ايه الدنيا دي ايه الدنيا يعني تخيل ان الدنيا بقى عماله بتتبغض الينا وبتكشر في وشنا وعماله بتقبح في منظرها ومع ذلك نقول لها برضه على قلبنا زي العسل بنموت فيك هنقطع بعض عشانك هناكل في بعض عشان خاطر الدنيا تخيل كده لو ان واحد ليه صديق صاحبه كل يوم بيقول انا عايز أخ- اخلص من الراجل ده انا عايز اطفشه هعمل ايه بيعاملك احسن اسوأ معامله وبياكل فلوسك وبيتبغض اليك ويشوف ايه اللي انت بتكرهه ويعمله ايه الكلام اللي بيزعلك ويقوله وايه المنظر او اللبس اللي انت ما بتحبوش فيلبسه وايه التصرف اللي بيضايقك فيتصرفه عشان بس تكرهه تخيل حضرتك تقول له يا سلام والله انا مش عارف اقول لك ايه انا كل يوم بحبك اكتر واكتر يقول لك انت ايه يعني طب انت حلك ايه اعمل فيك ايه يعني يعني يعني انا اعمل ايه فيك يعني ازاي إذا- ده كنت انا بتغب- بتبغض اليك كل يوم وانت رغم ذلك بتزداد حبا ليه لا انت في حاجه فيك مش طبيعيه ده حاصل مع ناس كتيره في الزمن ده الدنيا عماله تتبغض الينا عماله بتورينا الوش ال- ال- الصعب ومع ذلك في ناس ماسكين فيها بايديهم واسنانهم بدل ما يعضوا على سنه النبي بالنواجز كما قال عضوا عليها بالنواجز واياكم ومحدثات المول له بيعض على الدنيا وسايب السنه بيعض على آه، ال- المجلات ال- اللي فيها صور عارية ويترك الكتاب ربي سبحانه وتعالى ما يفتحش كتاب ربنا ولا هو يعني من رمضان لرمضان وفي بعض الناس ما يفتحوش في رمضان فالأحوال محتاجة إن احنا نراجع نفسنا عايز أقول لكم عايز أقول لنفسي والله ثم والله الأيام عمالة بتجري وإحنا مش حاسين في الأيام اللي فاتت دي في آخر ثلاث سنين بالذات كمية السباب والشتائم واللعن والاتهامات والتخوينات وقذف المحصنات كمية ال- ال- البشاعة اللي بتدور ما بين الناس في أقطار العالم آه، شيء يندى له الجبين كل ده على مرأى ومسمع من الله سبحانه وتعالى خد بالك ما يلفظ من قول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا الواحد أحيانا بيقعد مع نفسه بقعد أقول هو إيه اللي حاصل هو إحنا ممكن نكون نسينا آخرتنا إيه، نسينا إن في رب في رب مطلع علينا بيقول لنا إن هحاسبكم يوم القيامة هتقفوا بين إيديا والنبي قال لنا كده ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة احنا مشغولين ببعض قوي وعلامة الإفلاس كثرة الانشغال بالناس أرجوك يا حبيبي وأرجوك يا أختي يا أمي يا والدي يا ابني يا بنتي افتحوا كتاب ربنا اقعدوا اذكروا ربنا اقفلوا النت ده شوية النت فيه خير كتير وفيه شر أكتر اقفلوا النت كده وافتحوا المصحف وما تقراش الجزء عشان توصل لآخره أرجوك اقرأ وحس بالآيات كده نازلة على قلبك وأرجوك اقري الآيات كده وعيش معاها بالله عليكم ركعتين فقط أنا مش هشق عليكم ركعتين قيام ليل اطفي موبايلك اطفي موبايلك خالص ما تعملوش سايلنت اطفيه وقت قراية القرآن اطفي الموبايل وقت قيام الليل اطفي الموبايل واقفل تليفون البيت اعزل نفسك ارمي الدنيا دي ورا ظهرك الله أكبر ارميها بظهر ايدك واقبل بقلبك على الله قوم صلي ركعتين اقعد كده اعمل لنفسك ورد يومي كده بعيد عن الناس اقعد كده استغفر اقعد صلي على النبي اقعد قول اذكار الصباح والمساء نظف قلبك اسقي قلبك طاعة قلبك ده نبتة زرعة الإيمان جواه زي الزرعة الزرعة دي لو ما سقيتهاش هتموت في ناس زرعت الإيمان في قلبها مش بطلت تسقيها دي بقت بتردمها عارف حضرتك لما يكون عندك زرعة انت لازم تديها مية عشان تعيش لا ده مش بيديها مية ده بيديها تراب وحجارة يعني هو لو سابها من غير مية يمكن هتدبل وتقعد فترة دبلانة وبعدين تموت لا ده هو بيموتها موت مفاجئ بيرمي عليها تراب وحجارة لأنه شاغل نفسه بقضايا مش عارف آخرتها إيه الواحد بيحزن على الأحوال اللي إحنا شايفينها سب الدين بقى ليل ونهار في الشوارع الجهر بالمعاصي بقى على عينك يا تاجر وكأن الناس بتعند مع بعضها لا يا حبيب قلبي طاعتك ليك انت مش هتنفع حد حواليك ومعصيتك عليك انت مش هتضر حد حواليك لما تيجي ماشي في الشارع وتلاقي واحد سمته متدين يبقى هو لو واقف مثلا بيشرب زجاجة خمرة في عربيته فيروح مطلعها بره العربية ويشربها قدام ال- اللي معدي ده عايز يقول له أنا بفتخر إن أنا بشرب خمر أو بفتخر إن أنا بشم أو بعمل أو بسوي أو أفتخر إن أنا مصاحب بنت وماشي معاها بتفتخر على إيه؟ لا ده ده ده في رب وفي آخرة دينك دينك لحمك دمك أنت المفروض ما يكونش في حاجة أغلى عندك من دينك دنيا إيه يعني يعني بتكره حد أو بتحبه يا أخي دي حاجة بينك وبين بين نفسك ما فيش مشكلة لا أستطيع أن أنا أرغم حد أن يحب حد ولا أرغم حد أن يكره حد حب ما شئت واكره ما شئت لكن خد بالك أن من أحب لله ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم إن من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان خد بالك أنت بتحب مين خد بالك أنت بتكره مين سيدنا عبد الله بن عمر بيقول لو أني أنفقت مالي كله غلقا غلقا لو قعدت أنفق أموالي دي كلها بالقفة كده لحد ما خلصت كل ما أملك ثم أصبحت لا أحب من أحبه الله ولا أبغض أعداء الله لخشيت أن يكبني الله عز وجل على وجهي في نار جهنم شوف أنت بتحب مع مين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت مع من أحببت حديث في البخاري ومسلم بيقول له أنت مع اللي بتحبه أرجوك راجع نفسك شوف بتحب مين وبتكره مين بتكره واحد بيطيع ربنا ليه عشان مختلف معاه ده ما يدعوكش لكراهيته لو انك بتتكلم كلام انصاف واوان ما تكرهش حد انا واحد من الناس اهو واحد من المجتمع من اهل مصر والله العظيم والله الذي لا اله غيره انا احب كل اهل مصر وان اختلفت مع حد في قضية بيحملها أو في فكر معين أو اختلفت معاه في, اعت- في بلاش الاعتقاد بس الاعتقاد ده موضوع تاني أو اختلفت معاه في توجهه أو أو أو رغم ذلك أنا لا أبغضه كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه وارضاه صحابي النبي صلى الله عليه وسلم كان معدي فلقى الناس بتضرب واحد بيعصى ربنا فبيقول لهم ماذا تصنعون قالوا له وجدناه يعصي الله سبحانه وتعالى ألا تبغضه قال لا أنا لا أبغضه وإنما أبغض عمله الذي يعصي به ربي سبحانه وتعالى فإن تاب من معصيته فهو أخي يعني أنا ما بكرهش الإنسان لن- لنفسه لذاته أنا ما بش- ما بشخصنش القضية يعني لو بيني وبين حد حتى خلاف أنا أسر به في نفسي فأنا لا أبغضه بل أدعو له يعني لو اختلفت مع حد في قضية ما في أمر ما في توجه ما أنا ما بدعيش عليه وما بدعيش على حد أنا بدعيله يا رب يا رب بصره بالحق يا رب ده كان من دعاء النبي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ده دعاء جميل قوي اوعوا تتخلوا عنه ادعي الدعاء ده قول يا رب وريني الحق حق لأن ممكن إنسان ربنا يطمس على قلبه ربنا يعافيكوا يا رب ربنا يعافيكوا ويستركوا ممكن إنسان يرى الحق باطل ويرى الباطل هو عين الحق دي أكبر مصيبة الإنسان اللي بيتقي ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيجعل له فرقانا بيفرق به بين الحق والباطل ده من نعمة ربنا على الإنسان اللي بيتقي الله سبحانه وتعالى ربنا بيجعل له فرقانا خد بالك إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فرقان ده حاجة في قلبك كده تفرق بها بين الحق والباطل ده حق وده باطل لكن حتى أنا لو عرفت الحق والباطل أنا أدعو لأهل الحق بالتثبيت وأدعو لأهل الباطل بالهداية لا أدعو على أحد النبي علمني كده قالوا له كما عند مسلم ألا تدعو الله على المشركين ده, ده مشركين مش مسلمين كمان قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة يا سلام ده سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم هو اللي بيعمل كده إنما إحنا النهاردة محتاجين إن إحنا نشوف إحنا مقبلين على رجب وشعبان ورمضان يا إخوان وأحبابي يا من توافقني ومن تخالفني وأنا في حياتي ما دخلت نفسي في أي أمر من أمور لا سياسة ولا مشاكل ولا عداوة مع حد ولا غيره لأني أحب الناس جميعا و- و- وأعتقد إن أنا لازم لازم أستثمر دعوتي في إن أنا أوصل الخير لكل الدنيا كل الدنيا محل دعوتي من يوافقني ومن يخالفني الكل محل دعوتي لازم أبلغ دعوة ربنا لهؤلاء جميعا عايز أقول راجع نفسك شوية في العبادة في الطاعة في قراية القرآن في قيام الليل في الاستغفار في نزاهة اللسان عن الأقوال القبيحة السب والشتم واللعن والقذف والغيبة والنميمة والاتهام وقذف المحصنات طهروا ألسنتكم اشغلوا ألسنتكم بذكر الله سبحانه وتعالى إن كل ده هتيجي تلاقيه في صحيفتك يا ريت الكلام ده كله في الآخر هيتقفل عليه وينتهي لا كل ده بيتكتب تروح هناك تلاقيه الذنب اللي بينك وبين ربنا أمره بسيط والحل فيه سهل جدا إنما اللي بينك وبين العباد ده مصيبة مظالم تيجي يوم القيامة واحد هيسامح وياخد حسنات وواحد بيقول لأ مش عايز حسنات أنا عايزه يعاقب في النار باللي عمله فيه فابعد ابعد نفسك عن إن أنت تستجدي رحمة من بشر إنما لما تطلب الرحمة من رب البشر هو رحيم هو قال كده ورحمتي وسعت كل شيء فسهل قوي إن أنت تفوز برحمته إنما عشان تفوز برحمة بشر دي صعبة جدا إن ممكن يقع نصيبك مع واحد أسود القلب يقول لك مش مسامحك ومش هسامحك طب ليه أحط أحط نفسي تحت رحمة بشر ليه عايزين كده الله يبارك فيكم اهدى كده اقعد كده لوحدك الله يبارك فيك اقفل كل حاجة اقفل التلفزيون اقفل دش اقفل النت اقفل موبايلك اقعد كده فكر كده أنا رايح فين وآخرتها إيه والدنيا مهما طالت فلا بد من نزول القبر والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر أنا كده كده مروح إن كنت فرحان بالشباب النهاردة بكرة هعجز ويمكن ما أعجز يمكن أموت قبل ما أعجز فلما أقف بين إيدين ربي أقول له إيه أعدوا للسؤال جوابا أبوس إيديكم أعدوا للسؤال جوابا أنا جاي النهاردة والله العظيم جاي مريض جدا جدا جدا يعني يعني الحمد لله السكر معدي ال 500 لكن والله العظيم انا جاي عشان اقول لكم كلمتين دول بس بالله عليكم استعدوا شهر رجب وشعبان ورمضان وبالله عليكم آه، نتوب الى الله سبحانه وتعالى ونستغفر ونتحلل من المظالم علشان الانسان ما يعرفش امتى هيلقى الله سبحانه وتعالى وانا بحبكم واحب لكم الخير ونفسي ربنا يجمعني بيكم كلكم في الجنه يا رب العالمين اني داعم فامن من قلبي اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا يا رب اغفر ذنوبنا يا رب استر عيوبنا يا رب تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وزوج بنات المسلمين واهد شباب المسلمين برحمتك يا رب العالمين ونجح طلاب المسلمين ووسع أرزاق المسلمين برحمتك يا رب العالمين نسألك يا ربنا من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا واتمعنا واجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته